اطمعي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم أهلا بكم في صفحة اسمع دوت كوم يقول الوحي المقدس اسمع يا شعبي فأتكلم ويقول الرب يسوع المسيح إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظام من كلمة الله المباركة
في اعتقادي أنه هناك ناحية سلبية وهناك ناحية إيجابية ما هي الناحية السلبية لتوطيد الشركة القضاء على الذات أنا مش هخش بتفاصيل معنى القضاء على الذات لان ده هيجي انت ان الرب في كلامنا في سفر يشوع وفي ندوات وفي مجالات اخرى انت ان الرب بس اللي عايز اقوله ان اكبر معطل يتحتم لكي نتمتع بالشركة أن نتخلص منه ونتحرر من تأثيره هو الذات والمشغولية بها اوعى تفكروا ان واحد مشغول بذاته يعني واحد غرقان في الشر ابدا ده من الممكن جدا ان واحد يكون في عمق النشاط والمشغولية بالخدمة للمسيح وهو مشغول بذاته والعينة قدامنا ادي واحدة كانت بتخدم بتخدم عشان مين دي بتخدم عشان المسيح بتخدم علشان المسيح لكن المحور اللي بتلف حواليه ايه ذات انا ايه اللي يقضي على الذات ايه اللي يقضي على الذات صليب المسيح زي ما قلنا في الصباح والخطوات اللي تبت تتبعناها هذا من الناحية السلبية لكن من الناحية الإيجابية ما هو أصل توطيد الشركة ما يبقاش سلبي بس زي ما قال أخونا الحبيب علشان نطلع الهواء من الكوباية نملاها بالميه لكن محاولة تفريغها من الهواء بدون ملء معناها انها تتكسر فيبقى العنصر الايجابي إيه؟ التوافق مع فكر المسيح عن طريق حفظ مش بس وصاياه لكن كلامه المثال لكده مين قدامنا مريم يقول عنها ايه الكتاب يقول عنها الكتاب التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع ايه كلامه مش كلماته خدوا بالكم من الفرق كلامه مش كلماته كلامه يعني ايه يعني فكره الحاجة المعبرة عن فكره انطبعت فيها أفكار شخص العزيز المبارك وانعكست فيها هذه الأفكار ووجدت في داخلها وجد في داخلها التجاوب مع هذه الأفكار يقول ليه الرسول عن الكنيسة في أفسس خمسة أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها يقدسها يعني إيه القداسة يعني يفصلها يخصصها لكي يقدسها لكن بيستخدم إيه مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة يبقى إذا الكلمة ليها عمل مزدوج إيه العمل المزدوج ده تغسل تغسل على القدر الذي فيه نشحا بالفكر الإلهي الذي تتضمن الكلمة على القدر الذي فيه تزاح من داخلنا الأفكار والميول الإنسانية الطبيعية الكلمة لها فاعلية الغسل غسل أدبي تنقي الأفكار تهذب الطرق تقوم السبيل لكن في حاجة تاني هي مش بس بتغسلنا من أفكارنا البشرية وأقصد أفكارنا البشرية مش بالضرورة تكون أفكار شريرة دنسة لكن مجرد إنها أفكار بشرية أفكار الاستحسان البشري أفكار الإرادة الذاتية المستقلة عن الله حتى ولو كان في تيار الخدمة للمسيح الكلمة تغسلنا أدبيا من هذه الأفكار لكن في نفس الوقت تنشئ فينا أفكارا متوافقة مع الله ومع المسيح طبعا ده يجي عن طريق قوة الروح القدس الساكنة فينا ودي مسألة مش بتاعت يوم وليلة لا ده طريق تدريب وتعود وتأقلم يعني اللي بيخش في الشركة مع الله ده ده مش بيخش في يوم وليلة ده بيجتاز في طريق يتدرب فيه حتى يتعلم أن يميز المحضر يتعلم أن يميز المحضر الإلهي ويتعلم أن يميز فكر الرب مين التلميذ اللي كان متعود انه يتكئ على صدر الرب يوحنا يوحنا في ليلة ألام الرب لما اتكلم الرب عن ان واحد من التلاميذ هيسلمه او ما سمعان بطرس الى يوحنا انه ايه اشمعنى يعني طب وانت ما تسالش ليه قال لك اه ده حبيبه فاتكأ ذاك على صدر يسوع لكن دي مش كانت اول مره هو مش اتكع على صدر يسوع عشان يعرف فكره ده وهو متكع على صدر يسوع استطاع انه ايه استطاع انه يعرف فكره نفس الحكاية حصلت مع مريم ومارس قبل اصحاح 12 فاصحاح 11 نشوف نتيجة جلوس مريم عند قدمي الرب ايه انه لما تقابلت مرسى مع الرب وإنجاز التعبير قعدت ترغي وتقول كلام يعني بعيد عن المستوى المطلوب أنا أعلم أنك أنت المسيح الآتي إلى العالم وهيقوم أخوك أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير تعلمي إيه بس وتعرف وتعرفي إيه أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت حست إنها قدام الكلام ده إيه مش فاهمة من غير ما الرب يقول لها روحي نادي مريم راحت وقالت لمريم المعلم قد حضر وهو يدعوك طب هو كان قال لها اعملي كده ما قال لهاش امال عملت كده ليه قالت انا مش فاهمه لك كلام انا اروح اشوف واحده مولفه عليك ومولفه على كلامك اجيبها لك علشان تفهم الكلام اللي انت ايه اللي انت بتقوله ده ما هو ده اللي بيحصل ده اللي بيحصل القريب من قلب الرب هو المتوافق مع فكره وزي ما بيقول الكتاب سر الرب لخائفيه الرب يبارك هذه الكلمة لنا وله كل المشترك أربع فصول في العهد القديم الفصل الأولاني تكوين 17 فيه ايه ابرز نقطة في تكوين 17 ختان ابراهيم وعائلته بعد الختان على طول في 18 ايه اللي يحصل زيارة من الرب وفيها ابراهيم يقف في موقف ايه الشركة الشركة وفي الشركة ما يتكلمش إبراهيم لكن يسمع من الرب اوعى تفكر يا أحبة إن الشركة معناها إن الواحد يخش أوضته ويفضل يقول ويهاتي لا الشركة فيها جلوس واستقبال لانطباعات من الرب وأفكاره أكثر ما هي كلام من جانبنا إحنا مش عايز أطول عند المحطة الأولانية علشان ما أخدش وقت الفصل الثاني في خروج 32 موسى على الجبل فوق قال له ايه الرب انزل شوف شعبك شعبي اي ده مش شعبي يعني ده شعبك انت ليه ده شعبك ده فسد اللي طلعته من مصر عملوا عجل ذهبي وقالوا هذه آلهتك يا ايه طب وناوي تعمل فيهم ايه ناوي افنيهم يا رب طب ويقولوا ايه المصريين ويقولوا ايه المصريين خدوا بالكم من حاجة الرب بيقول لموسى افنيهم وهو مستني ان موسى يقول له الكلمتين دول كلمتين يحب يسمعهم والرحمة الكبيرة اللي, اللي انت اظهرتها لينا لكن خدوا بالك الى درجة انه يقول حاجة امحيني من كتابك ولا تهلكهمش الرب شبع بالكلام ده قال له خلاص يا موسى لكن خدوا بالكم من الراجل اللي بيشفع من اجل الشعب ده ينزل تحت يعمل ايه من للرب فإليه يخرج إليه جميع بني لاوي كل واحد يمسك سيف ويمجد الرب في القضاء على الشر شوفوا يا أحبة شوفوا يا أحبة اللي بيتشفع من أجل الشعب فوق ينزل عشان يقضي على الشر تحت لأن المحبة الحقيقية لا تتستر على الشر لكن يعمل حاجة ما قالوش عليها الرب ولا وصهوش عليها لكن فهمها من ايه فهمها من نفسه ما هو ده الفرق بين حفظ الوصية وبين حفظ ايه بين حفظ الكلام ما قالوش الرب عليه عمل ايه راح واخد خيمة وطلع بره المحلة بعيد ونصبها للرب عشان ايه قال خلاص المحلة اتنجس والرب ما يسكنش وسط الشر لازم اهيئ له مكان بعيد عن المستوى الدنس ده وكان يقابل الرب هناك ايه وجها الكلام ده قالوا مين قالوا الرب لما مريم وهارون تكلموا على موسى قال لهم اما عبدي موسى فوجها لوجه كما يكلم الانسان ايه صاحبه الختان عند ابراهيم يجي بعديه الرب قطع الجسد الحكم على الذات يجي بعديها اظهار الرب الخروج بالخيمه خارج المحله بعيد عن الدنس والانفصال يعطي مجالا للتقابل مع الرب يبقى سواء كانت عوامل داخليه او عوامل خارجيه الانفصال عنها هو السبيل الوحيد لمقابلة ايه الرب والشركة معه الفصل اللي بعد كده نقراه في صموئيل الثاني 23 يقول لنا ايه الكتاب ونزل الثلاثة من الثلاثين رئيسا واتوا في الحصاد إلى داوود دول مين دول دول جماعة مش أقل من رتبة لواء في الوقت الحاضر في جيش شاول لكن وجد في قلبهم الإيمان بمسيح الله الحقيقي داود المرفوع فسابوا المملكة وخرجوا ونزلوا إلى داود المرفوع ويقول لنا الكتاب قعدوا وياه ولما قعدوا وياه مش حفظ وصيته برضه حفظه ايه كلامه جه وقت قال ايه تأوه داوود وقال مين يسقيني ماء من بئر بيت لحم اللي عند الباب التلاتة دول شقوا محلة الفلسطينيين واستقوا الماء وجابوه لمين جابوه لداوود الوجود إلى جانب داود المرفوض خارج المحلة هو السبيل الوحيد لتوطيد الشركة المثل الأخير في أرميا بيقول له إيه الرب في الصح 15 لذلك هكذا قال الرب إن رجعت أرجعك يحصل إيه فتقف أمامي وإيه تاني وإذا أخرجت الثمين من المرزول فمثل فمي إيه شوفوا الرجل شوف رجل الله مثل فم الله إيه يكون رجل الله يبقى إن رجعت إن رجعت إلي وانفصلت وإن أخرجت الثمين من المرزول فصلت التبن عن الحنطة وخليتك مميز وانفصلت عن آنية الهوان فمثل فمي ايه تكون وده الكلام اللي بيقوله الكلام اللي بيقوله الرسول لتيمساوس هنا يقول له ايه هم يرجعون اليك وانت ايه لا ترجع اليهم احيانا يقتضي الامر لكي نحتفظ بشركتنا مع الرب أن ننفصل حتى عن بعض المؤمنين الجسديين وده الكلام اللي بيقوله الرسول لتيمساوس في السلفة الثانية إن طهر أحد نفسه من هذه يصير آنية للكرامة صالحا مستعدا لكل عمل صالح وله كل نفس كان في سؤال زمان ونكرر السؤال النهارده هو الخطية اللي بتقطع الشركة ولا الشركة اللي لما تتقطع
ليش الخطية؟
تخلي الخطية تحصل ايه رأيكم
الكلام
الخطية بتحصل ليه لأن الشركة انقطعت طب والشركة انقطعت ليه لأن فيه أسباب زي ما سمعنا بتنعس بتنعس بنج مؤثرات مخدرة والمؤثرات المخدرة دي تحول النظر عن الرب ساعة ما يتحول النظر عن الرب يحدث السقوط إذا المسألة تحتاج من جانبنا إلى السهر وقبل ما نسهر علشان نحارب الأعداء يجب أن نسهر لكي تحفظ لنا شركتنا مع الرب وزي ما سمعنا شتان الفرق بين داخل نطاق الشركة وبين خارج نطاق الشركة المقاييس مختلفة تمام أنا هديكم مثل واحد بس معروف معروف واتقالت الملاحظة دي كتير وأنا مش هطول لأن الحكاية مش كلام لكن الرب يدينا نعمة إننا نعيش وياه في الأيام القليلة الباقية كفاية اللي فات قد تناهى الليل وتقارب وتقارب النهار مفيش داعي نضيع الوقت ما احناش عارفين فاضل قد ايه على مجيء الرب فيا ريت الرب يمنحنا نعمة ان احنا نستغلي الشركة معاه على كل اعتبار آخر واحد معروف في الكتاب لما كان في أيام الضيق كانت ليه شركة مع الرب ويا مؤمنين يا إخوة يا شبان يا اللي مرات بتشكوا من ظروف الحياة وتقولوا الأيام دي وحشة وحظنا مش كويس زمان كان فيه بركة وخير أيامنا جاية وحشة أيامنا صعبة خالص وضيق ما تزعلوش احنا ما نعرفش خيرنا فين الضيق ده اللي عم نزعل منه الضيق ده اللي بنزعل منه بيخلينا قريبين منه في واحد كان في زمن الضيق في شركة مع الرب أيام ما كان مطرود قدام شاول الراجل اللي بيتقال عنه واجتمع إليه كل رجل متضايق وكل رجل مر النفس وكل من كان عليه ايه ادي رئيس الفرقة بتاعه الفرقة بتاعت داودة مرة داود ده قطع حتة من جبة مين يقول لنا الكتاب ايه ضربوا قلبه ايه يعني قطع حتة من جبة شاول يعني حاشا لي ان امد يدي الى مسيح الرب لفت الايام وهو بعينه جلس على كرسي المملكة واستريحت الامور واستقرت وكان في وقت الحرب انه بعت يؤاب وقعد هو على السرير على الصدر
وطلع من على السرير يتمشى على السطح وما فيش داعي لبقية القصة ما فيش داعي لبقية القصة اللي ضربه قلبه لما كان في شركة مع الرب لأنه قطع حتة من جبة شاول نظر واشتهى وزنى وقتل ونام عليها سكت وسكت لكن الله ما يسكتش وبعت له نسان ولولا بعت له نسان ما كانش هيفوق لها وده اللي انا عايز اقوله بكل اختصار يا اخوتي الاحبه ان كان علينا احنا ناس مساكين ان كان علينا احنا ناس مساكين سمعان سمعان هوذا الشيطان قد طلبكم لكي يغربلكم كالحمد لكن انا طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك في يوحنا الأولى اثنين بكل اختصار يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تفكروا دي القاعدة اللي سمعنا عليها لكن الاستثناء إيه وإن أخطأ أحد وتاب بتقول كده ال- الآية إن أخطأ أحد وتاب هو مش هيتوب من نفسه إن أخطأ أحد فلم فلنا شفيع عند مين الله عند الآب عند الاب ليه طيب مكان الابن المقام قاعد لكن حلاوة الشركة هي اللي راحت ده علشان الخطية اتعملت في حق الاب على قد كده تبقى المرارة بتاعتها لكن الشفيع بيشتغل شغلته امتى ساعة الخطأ ما يحدث لا بل أقول كما حدث في حالة بطرس على قد تسبق شفاعته الخطأ وتكون النتيجة أن الآب يستخدم الروح القدس بالكلمة لكي يرد الضمير أولا ثم يرد القلب والنفس والشركة أخيرا رب يباركنا ويحفظنا في الأيام القليلة الباقية في دائرة رضاه إلى وقت مجيئه وله كل
اسمع دوت كوم